السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الخلق عند الله أجمعين اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة وفرح قلبه بنا وبالمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس الثاني في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال شرحنا لكتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن البخاري ورضي الله عن علماء السلف ورضي الله عن الصحابة العظام الذين نقلوا لنا السنة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فاللهم لا تحرمنا مجاورتهم في الجنة يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وربما تكون المقدمة في الأسبوع الماضي كانت مقدمة شبه جافة لأنها كانت تتكلم عن حقائق مجردة في علم الحديث نرجو أن تذوب أو يذوب هذا الجفاف في هذا الدرس إن شاء الله ونحن قد دخلنا في الحديث عن النية وفي الحديث عن الباب الذي اختصه الامام البخاري باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه بدء الوحي الى او على رسول الله من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في تكمله موضوع النيه وتكمله الحديث عن مساله كيفيه بدء الوحي وهبوط الوحي او نزول الوحي الى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن نقول إذا كانت معجزة الله عز وجل في حبيبه صلى الله عليه وسلم الأولى هي القرآن فهناك معجزة ثانية ترى القرآن تماما ألا وهم صحابة رسول الله ذو صنف من الناس كفاهم كرامة أن اختصهم الله بصحبة حبيبه ونصرته كان فيهم صدق ويقين غريب وكثير من الناس في زماننا كما وضحت من قبل يقول وددت أن أكون من صحابة رسول الله ولك إيه يا أخي كنا احنا من الموجودين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو من إيه عرفك أنك لو كنت أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم في احتمال كبير قوي انك ايه ان ما فيه يعني سبحان الله ابو جهل راى الحديث وابو لهب راى الحديث ها وعقبه بن ابي معيط راى الحديث الوليد بن المغيره راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طالب عمه ها اكثر من كده ودافع عنه ورغم ذلك مات ولم يسلم ولم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ف كما يقول العلماء او علمونا اختار الا تختار ودبر الا تدبر واحمد الله رب العالمين ان اوجدك في مجتمع ما زال فيه اناس يقولون نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصحابه اللي رووا الاحاديث ادي الحديث اللي احنا نسموها نبدا به النهارده رويه يمكن حد يعرف عنه حاجه. الحارث ابن هشام رضي الله عنه عارف مين الحارث ابن هشام ده اخوه ابو جهل شقيقه لان ابو جهل كان اسمه ايه عمرو بن هشام ها عمرو بن مين متبعه الحارث بن هشام كان صحابي جليل من المؤدين ومن المحب لهم رسول الله شوف بيت واحد اهو ادي ابو جهل بلاش كده كان سبحان الله انت تقول مثلا ابو جهل عليه لعنة الله مثلا طب ابن عكرمة رضي الله عنه ها الوليد بن المغيرة ربنا يغفرني يا من خلقت وحيدا ها ابن مين؟ خالد بن الوليد وعمارة بن الوليد والوليد بن الوليد كل دول صحابة من صحابة الحبيب ومن أعظم المدافعين عن الإسلام لكن الصحابة في أوروبا مش موجودة عندنا عندهم يقين في الله وتصديق تام لرسول الله عندهم غرام سيدنا كعب يبقى مين؟ كعب بن أبي وقاص يبقى خال الرسول عشان هو ابن عم السيدة آمنة كان الرسول من فرحته بيه هو سادس واحد في الإسلام نمرة ستة وخلي بالك سبحان شوف الصحابة الخير ازاي أبو بكر يدخل الإسلام بعد خديجة وبعدين سيدنا علي شوف الرسول وخديجة بيتكلموا في حاجات غريبة عنده تسع سنين سبع سنين ثمان سنين كلمه في ايه في الاسلام ايه الاسلام لا قال اشهد أن- اول واحد في الاسلام في الصبيان ها؟ يروح ابو بكر بقى يجيب مين يجيب سعد بن ابي وقاص ها وعبد الرحمن بن عوف ها؟ وابو عبيده بن الجراح ها؟ وسعيد بن زيد وزوجة سعيد فاطمة بنت الخطاب وعثمان بن عفان خلي بالك الستة دول منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على إيدين أبي بكر يبقى كل واحد هياخد ثواب الإسلام ويجمع ثواب الخمسة المبشرين بالجنة دول في ميزان أبي بكر يوم القيامة إيه ده؟ الخير يجيب الخير وبالعنك المصيبة تجيب المصايب والبلوى تجيب بلاوي يعني اللي يفتح مدرسه للرقص ها شوف بقى ياخد دار الاوبرا ها آه، ما- حمام سباحه للسباحه التوقيعيه شوف بقى من استنى في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزار شيئا شوف ابو بكر بقى قال من استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا يا سلام على اللي ربنا كما قلنا جعله مفتاحا للغير الخير مغلاقا للشر ولا بد من جهل مغلاقا للخير مفتاحا للشر فكما قلت عمرو بن العاص كررتها فتح مصر ودخل اهل مصر في دين الله افواجا وبعدين قال الى يوم القيامه كل مصري اسلم وامن وعبد له ثواب اسلامه وايمانه وعبادته ويجمع ثواب المصريين جميعا منذ فتح عمرو لمصر ودخول الصحابه معه الى ارض مصر الى ان يرث الله الارض من عليها كل ثواب المسلمين الموحدين العابدين في مصر الى يوم القيامه في ميزان حسنات عمرو بن العاص الوعظ المدارس يدرسوا للولاد ان عمرو بن العاص كان مكار امال الحكومه بتاعتها تبقى ايه؟ والحكومات السابقه تبقى ايه؟ اذا كان عمرو مكه الصحابي ها؟ اللي, اللي من ساعه ما اسلم كان يستحي ان ينظر الى وجه رسول الله حياء منه صلى الله عليه وسلم ها؟ عقبه ابن نافع رضي الله عنه انساح في شمال مصر ووصل الى القيروان عبر ليبيا وعدى وصل لغايه تونس هو اللي فاتح ال- شمال افريقيا دي كلها عقبه معاه ستين الف كثير منهم من الصحابه ينزل في ارض القيروان فنزل في ارض الدليل يقول له ايها القائد هذه ارض مليئه بالسباع والوحوش والهوام والحيات نزل في ارض صعبه قوي والجيش قد انهك من طول السيف قام عقبة فتوضأ شوف الصدق اللي عند الصحابة قام عقبة فتوضأ وصلى لله ركعتين وقال أيتها الوحوش أيتها الهوام أيتها الحيات هؤلاء صحابة محمد فاخرجي من هذا الوادي أهل القيروان وجدوا أفواج من الوحوش ال- ال- ال- الأسود والنمور والبهود والحياة ماشية في طوابير وتترك الأرض لصحابة رسول الله ليقيموا فيها فدخل أهل القيروان في دين الله غير حاجة الله هو ده كلام عايز ليس بعد العين أين أهل العلم بيقولوا كده لما تقول لي فين الشيخ أهو قدامك أهو ها فين الراجل اللي بيقول لكم كلمتين ها اللي لم يكن لما ما يعلم الله ربنا زي ما الناس بيقولوا ها اه يبقى انت اللي شفته ليس بعد العين اي اهل القرآن شافوا حركه غير امر طبيعي يبقى يدخل في الاسلام ولا ما يدخلش؟ ها؟ سعد بن ابي وقاص عاد يعدي الفرات رايح يتجه المدائن وبعت عمر بن الخطاب على راس الجيش المسلم يصل الى حافه الفرات يجد ان الفيضان في ارض الفرات قيل له هذا فيضان لم نره من قبل غزير عالي لدرجه ان النهر كانه بحر النهر من الامواج اللي فيه كانه بحر وتودى الماء من كثرة الفيضان الذي فيه لو انتظر سعد اياما حتى يهدأ لوصلت ال- ال- ال- ال- ال- بقية الجيوش بتاع كسرى من المدائن الى حافة الايه؟ الحدود ما بين العراق وبين ايه؟ وبين الفرس لحاليا ايران. يعمل ايه سعد؟ خطب في الجيش بعد ان قرأ فيهم وعليهم سورة الأنفال وسورة التوبة. احنا الجيش بتاعنا في 67 طلعت المطربة الأولى في مصر أيامها غنت لهم أغنية ساعة المعاد. خلاص بس. ومن أعمالكم صبت عليه خلاص. لا سيدنا سعد يقرأ الأنفال والتوبة. هناك فرق بين المسلم وغير المسلم. بين المؤمن ومدعي الإيمان. سيدنا سعد قال أيها الناس إني متوكل على الله وسوف أخوض فوق هذا الماء بفرسي فمن كان صانعا فليصدق لا فوق يجي الأمر أنا عن نفسي من الناس المتوكلة سيدنا سعد بن يوسف متوكل على الله الفرس وأرجوئه أعدي قال الجيش كله ونحن كلنا تعلمنا التوكل من رسول الله قال قال هو فعبر سعد بفرسه وخلفه جيش المسلمين كأنما يسيرون على اليابسة حتى لم يرى الماء من حوافر الخلف يبقى الكون كله يصبح خدام لمين؟ للموحد الكون كله بيسبح مع من يسبح وفي خدمة من يريد ولذلك دخل أبو حازم على هارون الرشيد رضي الله عنه قال له يا أبا حازم سلنا حاجتك تبسم أبو حازم قال يا أمير المؤمنين الدنيا عند الله لا تساوي عنده جناح بعوضة فكم يساوي ملكك عند الله الدنيا كلها اللي فيها دي هتعيش عند الله ملكك انت بالنسبة للدنيا بالنسبة لله بتساوي قد ايه يا أمير المؤمنين هل تسألني حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ الطلب اللي أنت تطلبه مني ده، يعني أنا أطلب منك طلب، طلب دنيوي ولا طلب أخروي؟ فقال هارون أما أمر الآخرة فإنما هي لمالكها، صح ولا لا؟ أمر الآخرة ده إيه؟ اللي أوريني أمر الجنة والنار ده إيه؟ لله يا عم. قال له آه أتريد أن أطلب شيئا من أمور الدنيا منك؟ قال نعم. قال له إذا كنت لا أطلبها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ لكن الدنيا اللي فيها أنا ما درستهاش ممن يملكها. يبقى دول تربوا إزاي؟ كان عندهم يقين شكله إيه؟ كان لما الرسول يقول لهم حديث يحصل لهم رعب يحصل لهم رعب سبحان الله فإذا نقر في الناقور الفضيل بن عياض سمع القارئ يقرأ في صلاة المغرب يقول يا فضيل بتصلي ليه؟ قال له واحد يصلي النهارده عايز يسمع فإذا نقر في الناقور لسه ما كملش المقر ال- ال- الإمام شاق الفضيل شاقة المصلين بيحركوا فيه بعد الصلاة فاضت روحه إلى الله مش يسمع قرناه ولما ما تقولها جاي الحتة دي حتة إيه؟ حتة أنت فاهم ده نقر في الناقور عن المصائب جاية يعني الأخير ده الله يعني المشكلة أن المسلم سبحان الله إذا سمع كلام الله يجب أن يسمعه بمسامع قلبه ولذلك قلنا من قبل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب المصحف في ورق كما صنعنا وإنما كتب على قلوب الصحابة كتب على سطور قلوب الصحابة بمجرد من نور كلام الله عز وجل فكان كل واحد منهم كرسوله قرآنا يمشي على الأرض يعني المعجزة الكبيرة لرسول الله بعد القرآن صحابته صحابته عبارة عن سبحان الله العظيم أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قاعدة كده في حضرة الحبيب المصطفى فأخذت الرسول سنة من النوم فاستيقظ فقال تخوض طائفة من أمتي سمج البحر سمج البحر يعني ايه؟ الموج بتاع البحر كأنما يسيرون على اليابسة يفتحون أرض الله باسم الله وعلى بركة الله يعني في طائفة من الأمة هتعبر البحار وتوصل العلم والناس تدخل في دين الله أفواج فقالت أم حرام ادعو الله أن أكون معهم يا رسول الله يا سلام ها يا أخي والله حاجة حاجة حلوة مش الستات جايين عشان حتى اليوم كان ربنا يبارك فيهم بلغت بلغني ان يوم الاثنين بيجيبوا معاهم ما شاء الله حلل محشي وحلل ملوخيه انت ليه الجامع؟ الرجال بقوا صايمين كلهم اهو بتستنى 10 دقائق اللي معاه تمره اللي معاه بتاع كده لقمه اللي معاه شربة ميه اللي معاه شويه عصير وخلاص ولما نروح ناكل لكن جوه زي حجرت في في- في قيل وقال واكل فشوف ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها فاخذت الرسول سنه اخرى من النوم قال انت مع الاولين منهم يا ام حرام يا سلام كانت ام حرام في زمن معاويه تروح هي وابنها في الجيش المسلم لسه حطت رجلها على ارض قهوه اذا بدابه الناسه دابه شريده تنطعها فترزق الشهاده فتدفن هناك في ارض موحده لله رب العالمين سبحان الله طبعا شوف صحابيه رايحه منين من المدينه تدخل فين؟ ها؟ في ارض قبرص لا اله الا الله حتى الناس اللي يروح قبرص مكتوب على على القبر المرأة الشهيدة الصالحة وما يعرفوش الدين المرأة الشهيدة الصالحة من كل اللي يقول يترحم هو ما يعرفش دي مين حتى ها لسه قبر الجند المشهور لا ده قبر معلوم معلوم سبحان الله في وقت معلوم لحرب معلومة اللهم اجعلنا من جنودك يا رب العالمين واجعلنا من الصادقين المؤمنين كان لابد يعني اهزكوا شويه بالصحابه كده عشان نرفع لفوق نرفع لفوق مش نقعد في الدنيا واللي فيها تبص على خالتك وعمتك تلاقيهم راكرين في الارض بنت عمتك راكنه في الارض عمك سبحان الله قاعد يحارب في المحكمه دي 15 سنه على ايروبين ارض كعلك قاعد يدوحر على شقه من ثلاث اوض سبحان الله اختك قاعدت سبحان الله رفع قضيه على جوزها المسائل دي كلها مسائل هامه يجب علينا ان نترفع لاننا في لحظات وجودنا في المسجد فهي افضل اللحظات لقربنا من الله سبحانه وان رحمه الله عز وجل اكثر ما تتنزل تتنزل في بيت الله سبحانه اللهم ارحمنا برحمته يا ارحم الراحمين آه، تكملة لحديث النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله والله عايز اقارن بين المهجرين الحاليين وبين المهجرين او المهاجرات الاوليات ام سلمة رضي الله عنها مات ابو سلمة وترك لها سلمة لم يقبل من العمر السابعة حبت تهاجر خلف رسول الله طلعت القبيلة بتاعة أبي سلمة تقول لها كيف تأخذي تأخذين ابننا معك أنت مع السلامة لكن ابننا ده ده تبعنا احنا إحنا هناخده قالت كيف أترك لكم ابني يتربى على الكوخ هم يشدوا في الولد من ناحية وهي تشد من ناحية خلع ذراع الولد لو ست من ستاتنا ابنها جاب بنطلون ابيض او جلابيه وقعد في الجامع وجلابيته اتوسخت شبه بنطلونه ها لكرابه قد كده لا بقول لك ايه ده اللي خدناه من الجامع اقعد مفيش جامع خلع ذراع ابنها وصممت على الهجره وهاجرت الى الله عز وجل ورسوله والى رسوله مين يقف جنبها عثمان بن مبرور عثمان بن ابي طلحه عثمان بن ابي طلحه كان كافر وبعدين قال يا ناس ايها الناس تقفون في وجه امراه وانتم رجال 30 40 راجل دول بعض ست اين الشهامه العربيه؟ دعوها وسار بعيدا عن ناقتها يحرسها حتى وصلت الى مشارف المدينه كان بعد الكلام ده بثمان سنوات يأتي فتح مكة وسيدنا علي الله يرضى عليه يدخل على عثمان بن ابي طلحه الشيباني راح نرجع منه مفتاح الكعبه يعني دول كانوا ايه سجنة الايه الكعبه اللي معاهم المفتاح هات المفتاح خلاص فتبسم الحبيب واخذه من علي يا علي هذا يوم المرحمه لا يوم الملحمه يا عثمان أذكرت يوم أن وقفت بجوار أم سلمة سواء فاكر رأستك اللي فيها شهامة ونخوة ورجولة وعروبة جنب أم سلمة لغاية ما أمنتها في الطريق وخدتها من الجماعة بتوع مكة ووصلتها لحدود المدينة قال والله قد نسيت يا محمد الموضوع من ثلاث سنين أنا مش فاكر قال ولكن الله لم ينسى هذا مفتاح الكعبة لا ينازعكم فيه يا آل شيبة إلا كافر إلى يوم القيامة حد سبحان الله شوف الرسول بيحفظ الود ازاي بيحفظ العهد ازاي ده كان من وده سيدنا عمر بعد ان انتقل الحبيب للرفيق الاعلى علي بيقول انا معدي من جنب بيت عمر سمعته بيعيط في الليل في اليوم اللي انتقل فيه من الرسول للرفيق قال يا رسول الله شوف شوف مخاطبة مناجاة عمر بقى كنت تخطب فينا على جذع جذع نخله فلما كثر الناس اتخذت منبرا فلما ارتقيت المنبر حن الجزع اليه ولم يسكن فسمعنا ازيزه كما يئن المرجل فما سكن الا ان نزلت فوضعت يدك الشريفه عليه فسكن فنحن كنا اولى من هذا الجذع بالحنين اليك يا رسول الله. شوف شوف الوفاء بتاع سيدنا الحبيب عارف قال ايه؟ قال ما تسيبوش الجذع في الارض الجذع ده احنا خدمنا مده طويله قوي ضعوه في سقف المسجد لقد خدمنا زمنا طويلا وفاء بجمال فما بالك بوفائه للانسان الذي كرمه الله ها لدرجه يقول ايه والله ان حجرا كنت اعرفه في بطحاء مكه حجر تعال تعدى عليه فكنت اسمع منه ويلقي علي السلام فارد عليه سلامه حصل حصل وفاء للجمال فما بالك بوفائه للامه وبوفائه للدعوه وبكى قبل ان تفيض روحه ما يوصيك يا محمد هكذا يسال جبريل قال يا جبريل من لامتي من بعدي مين الامه مين يطبطب عليها ويحن عليها سبحان الله قال في مرة لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء حتى أن عليكم لا حاكم ولا والي ولا مسؤول حتى أن اللي يحن عليكم يا أمة محمد هم أهل الرحمة الناس اللي بياخدوا بإيديكم إلى طريق الصواب هم دول الحنينين هم دول سعى. المؤمن عبارة عن ألف ألوف أتدرون من أقركم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموفؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون احاسنكم اخلاقا الموفقون اسلافا بيعدي يلاقي ابو بكر بيلعن بعض الخدم عنده قال يا ابا بكر اصديقين ولعانين معقوله تستوي دي مع دي قال قد اعتقتهم جميعا لوجه الله يا رسول الله خلاص خلاص يجي الان بعد موت الحبيب وانتقال الرفيق الاعلى بايام بلال يروح لابو بكر يا ابا بكر قال له نعم قال له ان كنت اعتقتني انت اعتقتني لوجه الله ام اعتقتني لاكون خالا من خولك يعني خدام من خدمك قال بل اعتقتك لوجه الله قال اذا دعني ويمم وجهي كفر الشام فانني لا استطيع ان اعيش بارض اذكر فيها الرسول كل لحظه خلاص يا بلال مين يأذن؟ قال لا اعفني يا خليفة رسول الله. قال له خلاص أذن لك قال طب واخوه ابو ريحه الخطعمي ده كان آه كان رجل من الانصار الرسول اخى بين بلال وبين ايه؟ وبين ابو ريحه قال طب كمان ابو ريحه ده اخويا في الله ما اقدرش اسيبه تقدر تاذن له مره يروح معايا قال له ماشي يروح بلال يقعد سنتين مش قادر يدخل المدينه يتولى عمر شهرين مكان ابي بكر بلال ينام يشوف الحديث في الرؤيه يقول له ايه ما هذه الجفوة يا بلال معقول يا بلال سنتين ما تزورنيش ومن زاره ميتا كمن زاره حيا صلوا عليه يبقى ده احنا عايزين في السنه بتاعته ايه اللي هي ده- ده- ده مفسره للقران ولم نفهم القران الا بها ومن انكرها فهو كافر احاديث صحيح البخاري اهم الاحاديث بعد تفسير كتاب الله ما هذه الجفوة يا بلال زرني فقد اشتقت اليك قام بلال لاخوه ابو ريحه قال له يا ابو ريحه الرسول كان في الرؤيا قال له يلا على طول من الشام المدينه دخل المدينه اول ما وقعت اقدامه العاليه حدود المدينه عند المذبح دلوقتي بتاع المدينه ظل يبكي الى ان وصل الى القبر الشريف كل خطوه وكل جزء يذكره برسول الله الصحابه شافوا بلال في المسجد النبوي اتلموا عليه تقفل لنا ال ال ال- الصبح قال لهم لا راحوا لامير المؤمنين استعطفوا يا امير المؤمنين ان يؤذن قال له اعطيني يا امير المؤمنين قال له استحلفك بالله صعد بلال قال فلما قال الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينه الله الصوت ده حن الصحابه الى ايام الحبيب فلما قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اسرع اهل المدينه جميعا الى المسجد كله جري خلاص الصوت ده يصب ده فلما قال اشهد ان محمدا رسول الله بكت المدينه كلها كيوم مات رسول الله فشوفوا الحب بتاع الصحابه لرسول الله وشوفوا الوفاء نسيبه بنت كعب في احد عارف تعمل ايه؟ تسقي الجرحى يبقى الرسول وقع في الحفره والمشركين احاطوا بيه ترمي الجرة في الميه وترمي الادويه اللي بيدوا بيها الجرحى وتجري تعمل نفسها ايه؟ وتلقيها الاتهام والسيوف في جسدها عن رسول الله. ادي النساء وادي الرجال وادي السلف الصالح فالهجرة من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لا هجرة بعد الفتح وانما ايه جهاد ونية النية النية مبني عليها كل عمل مبني عليها لان النية تلت الايه تلت الموضوع تلت العمل كله احنا قلنا ايه تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالاركان يبقى النية ايه التلت وهي في نفس الوقت الكل لاننا لو جيت صلاه الظهر قلت لو انت صلي اربع ركعات ما قلتش تقول صلاه الظهر يبقى تشوف- ما ما تحسبوش ظهر لو جيت في شهر رمضان قلت اه اصوم شهرين وخلاص بقى من غير تحديد نيه رمضان ما سبحان ما ينفعش لما طلع زكاة الفطر على انها اي صدقة ما تنفعش لما طلع زكاة المال بدون نية زكاة المال لا تصح النية كلها كل امر الدين مبني على النية مبني على الايه على النية بس ايه سيدنا عمر قال ايه ايها الناس كنا نعاملكم والوحي ينزل علينا كنا بنعاملكم والوحي ايه ينزل لكن الوحي قد ارتفع خلاص فمن قال لنا خيرا صدقناه ومن قال لنا او من اظهر لنا خيرا ظننا به خيرا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما ايه ما اظهر لنا صح ولا لا يعني احنا لنا ايه ظواهر الامور ليه لان اسامه ابن زيد الله يرضى عليه لما التجا الرجل بالشجره احد الكفار احتمى بالشجره وهو يقاتل فأسامة رفع عليه السيف بيضربه فنطق الرجل بالشهادتين. راح سيدنا أسامة قال ده بينفع بالشهادتين ليه؟ عشان خوف راح سيدنا أسامة أسلم. كل الرسول بهذا. قال له يا أسامة ما الذي جعلك تقتله وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا لما رأى برق سيفي يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبه يا أسامة وماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة آه تعمل إيه بلا إله إلا الله طب والله أسامة الله يرضى عليه ها سيدنا أسامة أهو له كبر لكن إن قتلوا أهل العلم وقتلوا الداعين إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون لله يوم القيامة ها لجرال الارض والسماوات وما فيهن اهون عند الله من نقطة دم من مسلم تسيل على الارض
وده كان ايه الحديث قال من رفع على اخيه حديده رفع بس ما ضربش ده بيهدده بيهوشه قال حرم الله عليه الجنه الكلام ده خطير الكلام ده حج عليكم خلي بالك لو جلست ومهروم يضرب قال لن تشم رائحه الجنه يوم القيامه انت قاعد وفي مظلوم وقع عليه ظلم وبيتضرب وانت ساكت لن تشم رائحة الجنة لأن من الناس اللي ربنا هيدفع لهم يوم القيامة هو معدي على الصراط سبحان الله إيه؟ ال- ال- المسلم ساعتها هيعاقبه يدفع له واحد يقول أنا تذكر يوم كذا إيه كذا رأيتني مظلوما فنصرتني فأنا اليوم أنصرك اللهم شفعني فيه فيقبل الله شفاعة أخيه فيدخل الإثنان إلى الجنة وكان فيه راجل صالح كبر في السن ما بيخلفش خلف ولد ولد سنتين ثلاثة ومات صبر خلف ولد تاني عمر الستين الراجل خلاص خلف ولد تاني سنتين ثلاثة مات حسن الحزن امر طبيعي لكن الحزن لا يخرجني عن الايه؟ عن حدود الادب ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولكن لا نقول الا ما يرضي الله عز وجل. خلف ولد ثاني مرض الولد الاب بقى هيحط ايده على قلبه بقى البس هيحط له قاعد جنب ابنه وهو عيان اخدته سنه من النوم لاقي نفسه بيعدي على الصراط لاقي ابنه الاولاني واخد بيده اليمين وابنه الثاني واخد بايده الشمال فشعر الرجل بعطش شديد فقال له ابناه لو كان معنا اخونا الثالث لسقاك قال لي ابنه روح صبت الى الله وهو راض النفس لان ربنا لما يبتلي يحدد اللطف يعني ربنا لما يختبر يدي سنة ايه؟ صبر يخلي جبريل يقوم على القلب ها؟ عارف القلب الم... عارف الراجل ال- السفاك لما يجيب المضربيطه ويقعد يقلب كده والبتاع ال- ال- المضربتين اللي يربطوا بعض كانهم حته واحده او القلب ده مع الايمان يبقى جزء واحد مش مجزء جزء مع الدنيا وجزء مش عارف مع الزوج وجزء مع لا القلب كله يبقى مع الله فربطنا على قلبها لولا ان ربطنا على قلبها اول ما ربط على القلب خلاص خلاص ثبت القلب ليه؟ لان ما تشتغلها حاجه واحده بس ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اه ذكر الله ده الموضوع سبحان الله لكن العبد المؤمن عنده يقين بالله عز وجل ولم يقينك بالله واضح خلاص وحدوه لا اله الا الله لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية انا عايز نيتك تبقى صادقة لله تكون جاي الدرس هنا عشان تتعلم لك كلمتين تعرف تروح تتفلسف الصوف على بتوع المكتب الصبح ها تبقى مصيبة لا تتعلم العلم لتماري به العلماء او تجادل به السفهاء وانما تعلم العلم عشان ايه؟ عشان ينفعك عشان تعمل بيه الشافعي قاعد مرة بيذكر التقوى تركه الشافعي بيعيط لما كلموا عن التقوى اتكلم كده عن التقوى مع اي مصري بعيد عن الدين كان الحمد لله احنا اهلها احنا السرعة احنا فاهمين الشافعي ايه يا امام تعيط فين قال والله حجزت حجبت لا حرام يعني فشربت ماء زمزم بنية العلم فرزقني الله العلم يا ليتني كنت سألت الله عز وجل وشربتها بنية العلم والتقوى فربما رزقني التقوى ايه التعليق منها الله يرضى عليك التعليق هنزل ازاي ما تستلزمش طب تفسرها ازاي ها كل واحد بعيد عن الله يقول لك انا الامام الشافعي يقول ايه يقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه واكره من تجارته المعاصي ولو انا سواء في البضاعه تلميذه قاعد مش واكل فول لا قاعد ناصح اللي تحب الصالحين تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة هذا أهل العلم اللهم احكمنا في زمرتهم يا رب يبقى إذا لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية وأنا قلت لحضرتك قبل كده في النية أنا عايز لما تصحى الصبح نيتك أنك ما تعملش إلا كل خير وما تعملش الشر والله لو قدرت تعمل على قد ما تقدر يؤجر المرء على نيته ونية المرء تسبق عمله. نية المرء تسبق الايه؟ تسبق العمل يا ابا بكر. قال نعم يا رسول الله. قال ان اناسا هم راجعين من غزوه. ابو بكر كان دايما يلازم الحبيب المصطفى. جنبه مله حتى الرسول لما يطلع على المنبر الى ابو بكر على اول درجه في المنبر هم ثلاث درجات. مش 700 درجه. تيجي تقول لي كده يقول لك الاوقات لا تقول ماشي المهم خلينا هنا خلينا خلينا فوق بلاش تنزل تحت انا فوق المنظر بتاع رسول الله مش فوق منظر الاوقات المهم ثلاث درجات طب الوضع يقعد على ثلاث درجه يبقى واخد قاعد على اول درجه ويفضل باصص في وشه ما كانش يحوش وشه من وش الحبيب احب النهر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك قال له يا ابا بكر قال نعم يا رسول الله قال ان اناسا ما تركونا في غزو ما طلعوش معانا الغزوه دي على اسرتهم كتب لهم من الحسنات ما كتب لنا يا رسول الله ناس تانيين في البيت في السرير في الغطيين واحنا شوف احنا ده في غزوه خرق الحتات الحتات ده نوع من الايه؟ من الشجر له شوك ناشف مستمر سيدنا عمر بيقول ما لقيناش ناكل لما خلصوا الاكل بتاع البيت قال فكنا ناخذ خرق الحداد اللي هو الشوك ويدقوه ويتفوه تتوصل بيهم الامر الايه؟ ها؟ لا والله العسكري النهارده او بياخد برضه يعني ها ربنا يوفق في طريقهم ان شاء الله يعني هو شويه بقى شويه سود وشويه فول لكن هو شويه فيها شويه فول وفيها شويه عدس ماشي يعني في هي وفيها شويه يعني يمكن انت تطلق عليها القبيل يمكن لكن او مرضى او ده لكن الثاني خرق القتال فرق القتال سبحان الله وبعدين ايه يعدي تعدي نسيبه على اول واحد خد اشرب ميه انت بتطلع في الروح لا لا لا لا اخويا اللي جنبي ده باين عليه عطار اكتر مني انا ما فيش الا شويه الميه دول تقول لك يا سيدي يا شيخ البطاريه بتاعت الاوضه بتاعتي ينفع اشرب بطاريه زميلي تمشي التسجيل في السرقه اقول لك ايه السرقه حلال اما يا اخي انت نصاب انت وزميلك لا اله الا الله التاني يقول لا بيت اللي جنبي تروح من النسيبه للي جنبه اللي جنبه واللي جنبه الراجل تابع واحد تابع لا لا ولا راحت لقيته مات كده في سبيل الله المسعى عطانا اليحصل يوم القيامه الاحد على حجر كافر الى ان يفرغ الناس من الفتن امال ايه؟ هو حاجه تروح عند الله الشيء يروح عند الله فتوحدوه لا اله الا الله بس سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله ده نايم في سريره وياخد ست درجة قال تركونا بنيتهم يا أبا بكر نية علم الله صدق نيته عشان اللي كان يجي يقول له ايه انا عايز اجهز عشاء يا رسول الله يقول له ايه لا اجد ما احملكم عليه انا لا عندي طرف ولا عندي تعيير ولا عندي سلاح ما عنديش تجهيز لك قال ايه الطرف ايه الطرف او ايه القران وصف قالوا اهلهم تفيض من الدم يعيط يعرف ايه زعلان اللي ما اشتركش في ال- في ال- في القتال اللي هيموت تعرف توفى في الشيخ يطلعني من التكليف لا اله الا الله يا اخي خليها خليها نية نية رباط في سبيل الله ساعة يدور على ابو هريرة في البيت ابو هريرة مش هنا هو مع ابي هريرة ثم لا خرج من بعد صلاة العشاء دول يشوفوا صلاة الصبح في الجامع كنت فين يا ابو هريرة؟ طلعت على حدود المدينة كده أقف ساعة هرباط في سبيل الله. تدور على الثواب منين؟ ها؟ يتسعف كده على الثواب. على المزادات وعلى ال- الأراضي وعلى أراضي. لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. واحدة اسمها ام قيس هاجرت لو حد يحبها بس قال وراها ولد حتى سموه مهاجر ام قيس سلام راح وراه فبيسأل الرسول قلت انا كنت احب ام قيس فاسلمت فاسلمت فهاجرت فهاجرت هل فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها يعني اللي راح دول البترول يغتصبوا البرميل ولا راح يتهاجر في كندا في اخر الدنيا ولا في بلاد في اوروبا يطيح هناك في البتاع ويقول لك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه تفاجئ في الخمر اعمل ايه؟ المعايش المعايش هيبقى كده لا يا حبيبي ده كان لهبل المعايش ايه؟ المعايش ايه اللي في الجامعه كانت تلاقي في خط ده انت هنا تتاجر في شويه ليمون ها؟ بلاش الليمون غير تاجر في اي حاجه ها؟ واخد بالك انت؟ تاخد فيها سواء ايه اللي يضطرك انت وتروح هنا وهنا سبحان الله ها؟ سبحان الله فاذا الهجره يجب ان تكون لله طبعا الحديث دايما والايه كما يقول علماء ال- التفسير وعلماء الحديث ليس بخصوص السبب ولكن بعموم الله يعني الحادثه لما تيجي ما بتخصش السبب ده بس وانما تخص ايه؟ تعميم الامر يعني حاجه خاصه في الدين لا الايه دي خاصه بكذا مش خاصه الايات تعمم والاحكام تعمم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ده الحديث الاول. تعال الى اول حديث بقى اللي هو نمره اثنين في صحيح البخاري اللي هو يتحدث عن الايه؟ عن الوحي الذي حدث به الحارث بن هشام اللي هو اخوه الامين ابو ذر عمرو بن هشام الذي حدث به الحارث بن هشام والغريبه بقى ان مين اللي حدثت عن الحادث في الحديث ده؟ ام المؤمنين عائشه. شوف شغل لان ام المؤمنين عا- عائشه رضي الله عنها هي اولى المحدثات عن رسول الله. بس اللي يتكلم عنها في الحديث مين؟ ابو هريره. ابو هريره. اه. امال عبد الله بن- بن مسعود؟ قال لا عبد الله بن مسعود كان من اكثر الحفاظ نفس للآيات والسور التي نزلت لأن بيقول سبعين سورة من كتاب الله أخذتها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أين نزلت بليل أم بنهار في سهل أم في جبل في مكة أم في خارجها في المدينة أم في خارجها في سلم أم في حرب ها، شوف شوف شوف الدقة الدقة وعطوان مسعود ده كان إيه؟ رواية الغنم عند أبي جهل رأي الغنم فكان قصيرا ثلث الذراع يعني خمسين سم نص متر فالحبيب اللي عندي هو ابو بكر عبد الله بن مسعود عنده 13 او 14 سنه قال لي يا غلام قال له نعم ما اعرفش ده مين الاول انا عندك من لبن قال له لا انا امين في مال سيدي شوف شوف شوف شوف التفاسير من بدايتها الشباب طلع نقصد من- من دلوقتي ها نعم من دلوقتي لا ده ده شو امين حتى في الجاهليه عنده استعداد لل- لل- لل- لل- للاستقامه والقوه وهو في الجاهليه لسه انا امين في مال سيدي ولا اعطيك ما لا املكه اما عندك من الشاة العشفاء يعني شاة نسيت نقطة لبن في برعها قال له ان كان لو عندك فيك هات واحد فسمى الحبيب على رسول شمتلة حلب فسقى على بكر وسقى ابن مسعود وشرب هو قال للرسول اخلص فخلص ابن مسعود عجبته الحكايه قال له علمني يا عماه حلو اللعبه دي دي شو دي ها علمني التعريفه دي ها شوف بقى الكلام الحلو بقى يضع الرسول يده على راسه ويقول انك فتى معلم معلم معلم خلاص معلم يجي اول مصيبه في القران في مكه هو عبد الله بن مسعود اول من سمع الطريق القران منه بعد الرسول عبد الله بن مسعود تقول غلبان ومن عيله غلبان وعلى قد حلوه ابو جهل ايه يا خبر ابيض الولد اللي بيشتغل عندي عبد مشتري وفلوس اللي يقرا يضرب فيه غير انقطع اذنه من شده التعذيب وتاتي غزوه بدر ووقع ابو جهل على الارض مسعود على صدر ابي جهل طلع فوق راح واقع قال له لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم شوف يا اخي رجل كبر ويموت فرعون الامه ها لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم قال لله ولرسوله وعدو الله قال له خذ سيفي وشد رقبتي فلا يحتمل مثلي ان يقع مثلك الصبر رخيص والطلب رخيص مش غالي والطلب رخيص ده مفهوم بقى مش بتوع الرياضه يقول لك ايه الصف وهو المفروض يبقى هو ده المفروض يبقى راح قطع ايه جاب راسك يشيل الحاجه راسها بالجهل مش قادر مليئة بالجهل ها ليه جاب حد معدي الحبل في وزن ابو جهل وراح جابرها عايز يطمئن الرسول ان ابو جهل مات الرسول شايفه جاي من بعيد وجاب بص المعنى يا ابن مسلاوي قالوا نعم قال له اذن باذن وعبد من عند الله زياده كرم ربنا لكن لو قلنا لحضرتك اللي انت عايز تدعي عليه ان ربنا يطلب ان انت تبقى عايز تدعي انت عايز تقطع صباعه سيبه لله يقطع له ايده واللي عايز انت تقطع ايده سيبه لله يقطع ذراعه واللي انت عايز وتتجفى ان يتقطع ذراعه سيبه لله يقطع خبره وجرب السوء اصبر عليه يا الموت كده ده يا شخص صح ولا لا؟ والراحه بتصبر عليه هو كده كده هيقعد بس المهم انت ايه خليك مسلم توحد الله لا اله الا الله فالسيدة عائشة تحدث عن الحارث بن هشام ملا بنصوص حوالين الصحابة عايز عايز بصراحة يعني اخش على الحديث الصحابة واخديني هيأثر ايه؟ اصدق يعني مثال لتعليم رسول الله شو رسول علم الصحابة دول ايه إيه يا اخي اخر من التعليم ها بتعلموا فين؟ على الحصير الحصير والحصير ده افضل رجال فاكر انت معايا الله يرضى عليك ربعي ابن عامر صحابي من اهل الصفا اللي هم مع بعض لكن ياخدوا لكن على الصدقه عارف سعد بن ابي وقاص لما فتح المدائن الرجل بن عامر قال له نعم قال له الوقت من الستة وانت تابعه عايزك تروح لكسرى وتتفاوض معاه قال له ماشي الرجل بن عامر لابس جلابيه حوالي زي الفصوح تحت ركبته ركب شبر وفيها ما لا يقل عن 20 رقعه راح نازل من على الفرس وكان الفرس وراه في الطريق الى كسرى الجماعه اللي بتوع ال- اللي فوق قوي دول يحبوا يرجفوك بالمكاتب بتاعتهم تفضل داخل المكتب داخل لغايه ما نفسك يتقطع عشان يكلمك وانت بتنهج انت بتنهج ليه؟ انت داخل عند بصر غلبان اغلب منك اذا كنت انت غلبان هو غلبان الغل وان كنت انت غلبان الغل فهو بيصنعه من الغل بس هو مش عارف بلاش بيكحوا بيعطسوا بيناموا يجيلهم في الوالده ومرغوش يجننوا بالليل و مراته مطلعه عينيه ما يعني ما تحسش انا كان المنظر اللي حواليه ده يعني هو كده لا غير ابن عامر الطنافس اللي هي السيرة بقى معموله من الطبق والسندس والديباج فما بيستنى على السيف بتاعه بيغرز السيف في ال في ال في, ال- في الشيله وهو ماشي وراح داخل على كتفه والفرصه الحاسمه ايه هو هو انا بعض الهلكوت الاعراض الفيل دخل على كتفه بالفرصه والسلاح كمان هم يقوموا وهم يقوموا وهم يقوموا فيهم قال دعوه سيبوه راح رابط الفرس في رجل الكرسي السرير اللي من ذهب وياقوت اللي قاعد عليه كتفه راح نقطع راح ضربه لو واحد من بتوع الخارجيه بتوع يقول لك لا بس ده مش التكليف اسمه انت مش انت لا يعني يعني ما هذا ما هو لازم يودوه الملحقين اللي, اللي بتوع الاوعى يزعلوا الاخوان بتوع الانانيه حبايبي في الخارجيه وهو كل حته لنا فيها حبايب بس نزعل- انا بتكلم عن صمت يعني معين يبقى يجيب الملحق التجاري ولا الملحق الثقافه ولا العسكري امتحنوا بقى بتوع السياسه دول بتوع الخارجيه آه، لو رحت عند السفير ال- الفرنسي وقدم لك خمر تشرب ولا تشربش؟ لو كان هذا أهبل من بتوع حفلة الفراغ زي ما هو بيقول عليه يعني طبعا ما صار طب صار أحسن الحمد لله الحمد لله اللي صار آه، اللي صار في الآخر يبقى ناجح ها كده واللغة يعني هيشوف اه انت بت- بتساوي في الدين بقى السنة بقى الزعامة ما عندهاش مساومة فكده كده بيبص له ليه ايه؟ بيشوف حاجه تمام يعني كمان فوق ما يسويش زي الامام الشافعي الله يرضى عليه العلي ثياب لو تباع بسوء السن كان الكلس منها اكثر يعني الهدوم بتاعتك لو تباع بمليم المليمة ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر المهم في ال- في الحاجة والله من بره الله الله المهم خلينا في الوقت النهارده انا مش عايز انزل النهارده مش عارف مش عايز انزل ليه ما انا مش هنزل وانتوا مش هتنزلوا انت ربنا يجعلنا لكم من القاعدين فليه ابن عامر كيف بحط له كده تضربوا في كل واحد منكم عشرة دنانير وتعودون من الصحراء التي اتيتم منها نفس النظرة اللي بطلنا بيها امريكا النهارده ترهب ليبيا واحنا نقول لك احنا ناخد نفس الجنس الشرعيه كونيه طب يا حبيبي وكلت يا معوكه الثور الابيض فاكر القصه دي احنا اطفال ها ثلاث تيران افكرك ها افكرك تذكر نسيت على المؤمنين كان المطار لما بيجي تروح يقال ان ابن المقصى في الليله والجنه قال ان ثلاث تيران ابيض واحمر واسود عايشين في غابه والتحديد مش واحده الاسد عايز ياكل واحد منهم يا شيخ ادفع كذا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسد عايز ياخد ثور من الثيران الثلاثه مش قادر يفرقهم فراح الاسود والاحمر قال لهم ايه الثور الابيض ده شكله مثبت في الغابه للحيوانات كلها ويعرف الحيوانات مكاننا انا هاخده ونعيش في امان الا صح ماشي اخوات الابيض راح للاسود بقى قال له احنا لون واحد اللون الاحمر ده مش يعني كده آ- اخد الثاني اخد الاحمر جاي يتكلم عن الاسود الاسود قال ايه؟ قال اكلت يوم اكل الثور الابيض يعني انت النهارده بتمسك في الشريعه الدوليه بكره فالسيدة عائشة تحدث عن الحارث بن هشام رضي الله عنهما عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أن الحارث سأله قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الوحي بيجي لك ازاي؟ قال ده مين؟ سيدنا الحبيب أفخر البخلاء ما سمع أفخره ولم يصلي عليه قال احيانا ياتيني مثل صلصله مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما اقول فاعي ما يقول قالت عائشه ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيحصب عنه وان جبينه لا يتفضل عرقا صلى الله عليه وسلم. يعتبر اول حديث في صحيح البخاري بعد حديث النية. الحارث بن هشام يهمه قوي ان يعرف الوحي بينزل على الرسول ازاي. الصحابة من كثرة نزول الوحي على الرسول امامهم كانوا يعرفوا امتى بينزل عليه فهو يقول ان نوع من الوحي بيزيني زي صنصرة الجرس زي الدويش سيدنا عمر قال فيه كأزيز النحل زي ما تدخل في ملحل وتسمع ايه الازيز بتاع النحل او الدويش بتاع الايه بتاع النحل سبحان الله فده اساس ما ينزل على الرسول من وحي وده لما يكون في الامور الكبيره قران اوامر امر بالقتال الهاء معاهده معينه تشريع جديد للمسلمين امور صعبه بهذا الشكل لان احيانا سيدنا جبريل كان ينزل علشان يتحدث مع الحبيب ويمشي معاه واحيانا كما هنيجي في الاحاديث وكلكم حافظين الحديث اللي هو الصياويه لما دخل عليه رجل شديد بياض بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه ليس عليه اثر من اثار السفر ولا احد منا يعرفه هو قاعد يسال الله الاسلام والايمان والاحسان والساعه ها ومشي ولهذا جبريل يعلمك امر دينكم يبقى سيدنا عمر والصحابه شافوا جبريل في الوقت ده على شكل ايه؟ شكل بني ادم رجل ها وقال اكثر الاحيان ياتيني في صوره دحية الكلبي دحية الكلبي ده صحابي كان شكله جميل وكان اذا نظر اليه الناظر كانما وجهه مرتبه ثقيله وشه منور زي المراكب تلمع وكان سيدنا عبد الله بن عوف الكلبي تميم الخلقه كل ما يروح يخطب واحده محدش راضي يجوزها زعلان عليه انا رسول الله اتزوج بحور العين في الجنه حد يعمل. ها شوف شوف شوف صحابي شوف طريقه الدوله حلوه ازاي هو هو مش لئيم لا هو سيد الحكم هو عايز ربنا له ايوه ولو قال له الله تبقى نعم والله تبقى زي عمر من الشعب يقول لك بكره هنعمل بكره هنعمل هدول من سنه 50 هيعمل هيعمل وقت حلفها لكن ربنا قال له اه الله مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها مظبوط مظبوط اهو انا مظبوط دي ما انا بقول انت حضرتك كده مظبوط خلاص اشمعنى انا حضرتك اللي مظبوط قلت لك اللي مظبوط انا الكلام ده كله لا خلاص مظبوط ولا تسكت عن الرضا ما يحصل انا بنكشك بس المهم قال له اذهب الى عمرو بن وهب الجمحي وقل له الرسول يأمرك أن تزوجني ابنتك. عمرو بن وائل الجمحي عنده بنت أجمل جميلات العرب. وده جاله أمر عام الله يمكن الراجل جاي يسمعها شوية ولا الرسول قال أنا راح أتأكد. ما هو ده كده حقوق الله احنا زوج البنت اللي ده أمر فيه من أول الله. مش بس الست تقول حتى لو الأم كان جوزها لا ده هو الأم إن كان ها؟ إن كان أطفال فخلاص بقى يبقى يبقى سمع وطاعتنا وطاعة مش أحيانا كده أو أنا الكلام ده تقريبا ما يتقالش إلا في الأيام النفاق أيام النفاق ها مش مش الوحدة هي حصل حصلت أحد ال- ال- المسؤولين مدير مكتبه الواحد بتاع الحكومة المهم دخل ابن المسؤول ابن الحلال ده عايز كويس عايز يلعب حمال يلعب كويس فبيتشخص في الورق بتاع الدولة المسؤول اصلا الورق ده يطلع شخص يقول له مدير مكتبه ايه ده؟ قال له يا فندم ده ابن سيادتك آه، حماده دي يعني آه. وانا اقول يا فندم شخصت ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر ودي الحقيقة الشخبطة دي بالمستقبل وانا بعيد عن الكتاب والسنة يبقى اشهر فراح عمر بن وهب الجمحي قال له رسول الله انت بعت لنا الراجل ده اتجوز قلت له قال له نعم قال له اه نفذنا ما امر به رسول الله صفت اليه جابوها البيت هو لسه اخوانه جايبينه من الجامعه عشان يروح للبناء نادى المنادي حي على الجهاد ما فرحش عليه طلع ما دخلش رزق الشهاده في المعركه الرسول قاعد يتفقد الشهداء كده بص عليه فبكى ثم اشاح بوجهه إيه يا رسول الله قال هذا لم يدخل على بنت عمرو بن وهب الجمحي واتأتحت بوجهك ليه؟ قال رأيت زوجاته من الحور العين ينفضن عن وجهه التراب ايه ده؟ ايه يا اخي الكلام ده؟ بس كلام عن الصحابة حلو خلاص يعني كده كده كده تلاقي نفسك تذكر تهرب من هذا الشخص تعمل كده ما فيش طالما المسلم يشعر نفسه بالتقصير خلاص ده كويس طالما اللي يحس انه بقى حاجة فان هو هو بقى الامام المستقيم يبقى ده يعرف انه فيبقى اذا انواع الوحي هكذا صلصلة الجرس يجي في صورة واحد من الصحابة يكلم الرسول فيعي ما يقول السيدة عائشة بتقول ده انا حتى كنت بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد البرد وايه وجبينه يتخفض عنقه لا لان كان صعبة ولذلك السيدة اسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت بتجر الناقة بتاعت سيدنا الحبيب وتنزل عليه سورة الأنعام ودي السورة الطويلة الوحيدة اللي نزلت كلها دفعة واحدة حتى سمعت السيدة أسماء عزيزا لعظام الناقة يبقى الكلام اللي نازل على الحبيب شكله إيه؟ إنها سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلة ثقيل أمام الله وتكليف وتكليفاته أمور ليست بالهينة بالهينة ده هو يجملوني يكسروني ليه؟ من ثقل الشارع اللي نازل عليه مش ورقة قال له ما أتى أحد قومه بما جئت به إلا عودي وحورب وقتل وأخرج سبوا يعني الاغتتال والحرب والمعاناة والثغرة على موقف الايه؟ الإخراج الآن مخرجية اهو معقولة؟ طلعوا من مكة؟ أنا ليه يعني هو خارج من مكة؟ هو وصل بيوصل قال ليه واحد يمنع وجهه شطر مكة بعد ما سيبنا الحدود قال وبكى بكاء مرا وقال يا مكة تعلمين والله انك احق بلاد الله اليك ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت منك ابدا ولا حول ولا قوة الا بالله حنين حنين غريب من سيدنا رسول الله الارض والوطن لكن قلت لحضرتك قبل كده بتوع علم النفس بيقولوا ان الامريكي لا يشعر بكلمه وطن لان ملوش وطن ملوش وطن لازم اتكلموا عن اسد القدس هو ملوش دعوه هو مات هو له وطن اصلا هو ملوش بلد ولا له تاريخ ولا حضاره لكن ال... الانسان العربي المسلم له تاريخ له جذور تاريخ قوي تاريخ عميق الاخوه مات التاريخ بحفظه اللهم اجعلنا من المدافعين عن سلفك وعن سنه حبيبك يا رب العالمين اذا الانواع من الوحي احيانا ينزل الوحي مجزأ تنزل الايه والاصل الايه دي في سوره كذا يا رسول الله والايه دي في السوره الفلانيه والايه دي اخرتها في السوره الفلانيه وبعدين يقول له خلاص السوره الفلانيه خلاص خلص على كده ركبها في كذا بعد سوره كذا وهكذا الى ان نزل قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا خلاص خلاص خلاص ولذلك ايه وقف على المنبر يقال يعني الوجهين دي آية أو سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال بعد أن صلاة إن عبدا خيره الله عز وجل بين ان يكون ان يكون مخلدا في الدنيا وبين جوار الرفيق الاعلى فاختار جوار الرفيق الاعلى الصحابه مش واخدين بالهم بتكلم عن مين ابو بكر اعز على الفرج بكى وقال بل نفديك بارواحنا واهلينا يا رسول الله اقول ايه خلاص اوشك الامر ايه اوشك الامر على النهايه خلاص تمت الرساله واضح الامر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا وحط في قلوب الصحابة اليقين ولذلك سيدنا منها الله يرضى عليه بعد ما الراجل قال له كده لا تاخد 10 دقايق وكل واحد وسع كده وارجع معقولة لأنه ما عملش غير كده وقت ما قلنا وارجع على الله فلما جاء بكم إلى بلادنا اللي ليه؟ شوف بقى الراجل أبو جلابية الطيارة أبو 20 رقعة بس جواه إيه؟ هو غنى ويقين ايه ان الغنى ليس عن كثرة العمل وانما الغنى غنى الايه ايها الملك ده مين بيقول ان الغنى الله عز وجل ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عبد الإسلام وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بيننا وبينك أمور ثلاثة إما أن تسلم ومن معك وإما أن تدفع الجزية صالحا وإما بيننا وبينك السيف كيف اعتبر الكلام ده يعني فضل مجالي عليه ده مش كل واحد كلام على قده شيلوا فهم من اللي عم تحطوه على دماغه الصحابة سهلوا على حفظ الصحابي الجليل اللي كان حبيب رسول الله اتحط عليه التراب داس عليه الانجاز دول قريب قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ ليه ما تغضبوش؟ قال له صحابي رسول الله يوضع على راسك تراب من ارض كسرى قال ابشروا فبفعله هذا تنازل لنا عن ارض ابائه واجداده تشوف الموضوع الاسلامي ها بالمين لسيدنا احمد بن حنبل الله يطلع امه مرضت فطال عرضها فلولا قاعد يمرضها جنبها باب البر ومهما الواحد يعمل مع امه من خير كل اللي بتعمله مع امك 20 30 40 100 سنه لا يساوي حلقة واحدة من حلقات ولادتك لأن أنت بتعمل معاه ده وهي بس السن حتى السنان هي في إيدك وبتحميها وبتثبتها وبتأكلها قليلا من العمر اللي بيعملوا كده كده في إيدك وتطير على وتكله وتتمنى لها الموت وهي كانت بتعمل معاك أكثر من كده وتتمنى لك الحياة أه لك بس بس يخف بس أشوفه كده يمشي بس أشوفه كده دخل المدرسة بس اشوف ايه الفرع اشوفه هو متجوز اشوفه عنده عينين يا اخي سبحان الله وما لك فيها هي تعطيك بلا بلا مقابل ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل ونحن نكرمك من اجلك فرح للامام يا امام قال له نعم قال له امي اشتد مرضها فادعوا لها قال له نحن احوج بدعائها من دعائنا لها ده هي اللي قريبه من ربنا كبيرة السن ومريضة وست صالحة ونحترمها كذلك ودعاها كان مقبول واحنا دعانا مشكوك فيه. فالتلميذ ازاي يا الله؟ الإمام كده شكله مش عايز يسألوه. فمشي. فلحق به تلاميذ الإمام وبشروه بأن الإمام رفع يديه وبكى بكاء مرا والتجأ إلى الله بالمسألة في أن يشفي أمة الله هذه فطرق الولد الباب عشر سنين الأم فرحت الحرام سنة طرق الباب يزق الباب لأمه تفتح له الباب أحمد بن حنبل بنته بنته راحت الإمام الشافعي تسأله سؤال يا شيخ امان عليك تقول لمراتك وبنتك لما يحبوا يسالوني في التليفون سؤال يخفوا عليا شويه امان عليك ويسال السؤال المفيد شوف عائشه بنت احمد بن حنبل تسال الامام الشافعي ايه؟ تقول له يا امام لا نعم فانا يا عائشه بنت احمد اخبر انا محمد بنت ايه؟ بنت حبيب يقدم الشرطه على ناصيه بيتنا بالمسارج يعني بتوع الشرطه بتاع الغرب واقف بالايه؟ بالفانوس ولا باللمبه على الايه؟ فاخيط اسواقي على ضوء مسارجهم هذا حلال ام حرام؟ معقوله؟ معقوله معقوله معقوله والله معقوله سبحان الله ويبكي الشافعي يقول ايه؟ لقد ضاع الدين من بعدكم يا ال ابن حنبل الله يا الدرجه دي درجات عايز تشوف ده حلال ولا حرام شغل بجد بس المفتي قال حلال وانا بقول لك حرام بس المفتي قال حلال طب عقليا حرام روح للمفتي انت تعمل ليه؟ طب ما تقول لي ليه؟ لو انت عارف المفتي قال حلال جميل ولا ايه؟ ها؟ انا بقول لك حرام الدليل اللي عندي وعند 100 عالم وغيري بيقولوا حرام المفتي تعالى يقول لك كده انا مالي ده الرجوم واحد من دراهم الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زانية في الإسلام روي في الأثر من استحل درجما من دراهم الربا كان كمن يأتي أمه في نهار رمضان عند الحجر الأسود درهم ربا مش مليون قائم على الربا يا أخي لو كان حلال أنا شفت فيه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيقصر عنه وإنه لا تقصر عنه ده حديث من أحاديث الإيه؟ الوحي تعالى تيجي للإيه؟ للحديث الثاني عن الوحي عشان يبقى إحنا إيه؟ ثلاث باب كده وإحنا ماشيين إن شاء الله رب العالمين. قال عن عائشة عن عروة بن الزبير عن ام المؤمنين عائشة انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح قعد في التكمية ست اشهر شوف الرؤيا تحدث صدق ولذلك الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة لأن الوحي تنزل في 13 سنة 23 سنة ال 23 كم نص؟ 46 فاللي يشوف رؤيا صالحة كأن حصل على جزء من 46 جزء من النبوة والرؤيا كالطائر أينما فسر وقعت الرؤيا اول ما تحكيها الواحد مفصله تحكي ومش كل الناس تعرف تحط الرؤيا ومش كل الناس تعرف الرؤيا فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل خلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو وكان يخلو بغار حرور فيتحنث فيه ده كل ده ايه؟ قبل الوحي يعني ربنا حاطط له الايه؟ الخلوه يخلو كده ويبحث كده عن الحقيقة يا خالق السماء دلني عليك يا خالق الأرض دلني عليك يا خالق الجبال دلني عليك ولذلك الله يمن علي ويقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وحده إلى الله هو الرسول كان ضال السؤال مهم هل كان الرسول ضالا؟ ده كان عنده 20 سنة وشاب بيقول له صاحبه في في رحلة الراحة كان بيعمل غنم تلاقي عيل هلك طويل 28 سنة واشتغلت وقعد على ابوه وامه ازاي تروح لا تعمل اي حاجه ما انت عايز نفسك بالسرتير بتليفونين بعربيه سواق ستاير دول اشتغل اشتغل الرسول رمى الغنم على قراريهم في مكه وهو 13 سنه واشتغل في حرب التجاره وعنده 12 سنه صلى الله عليه وسلم فالمسلم يعمل هو عنده 20 سنه صاحبه قال له ايه؟ قال له ما تنزل كده روح عند سامر مكه بمعنى سمر يعني اغاني وافراح وجيطه وصنبليطه كده هيا شويه قال له ماشي ماشي وهو ماشي سمع صوتا جميلا لم يسمعه من قبل صوت جميل بس ما عرفش جاي منين حتى ما يعرفش الصوت بيقول ايه فمن اعجبه الصوت في شجرة مريح تحتها نام لم يوقظ الا وحرارة الشمس الساخنة في اليوم التالي توقظه. أحرار صاحبه قال له قضيت ليلة سعيدة يا محمد. قال له اللي حصل كذا كذا. طب روح بكرة. نفس الحكاية. صوت ينام صفحة اليوم. بس ولا صخرة بعد عشرين واثنين وعشرين سنة جبريل بقى أتذكر يوم كذا يا محمد قال له أنت في السكة ربنا أمرنا أن نطمع الصور جميلة لكي لا تذهب إلى هؤلاء فأنت لست كهؤلاء هتقعد كويس ست سنين السيول هدمت الكعبة فكان بيساعد في الحجارة مع صبيان مكة ورجال مكة ويشيل الحجر وفرحان فأنت عارف الواحد الآلات الجلبية بقى وغيرها بيستنكر فيها خلي بالك يروح شايل الايه؟ ديل الجلابيه على على كتفه فيلاقي يد مش شايفها تتحسسه وايه؟ وتشد ديل الجلابيه استر نفسك انك لست كهؤلاء يا محمد آه. انت صنع عمر اه اذا كان صنع موسى على عين الله فصنع محمد بعين الله ربنا قال لموسى ولتصنع على عيني قال محمد انك باعيننا اطلع عليه وكان يخلو بغار هيروس فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك والغريب انه كان يختار شهر رمضان امر غريب يعني صنع لله ثم يرجع الى خديجة فيتزوج باسمها حتى جاءه الحق وهو في غار عراق فجاءه الملك جاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ مش من باب الناس طب لا انا مش هقرا لا انا لا اعرفه اقرأ اقرأ ما اقرأ لانه كان اميا ودي ودي مناصب عظمه فيه بقى ودي مناصب معجزه ان على يدي هذا الامي تعلم اساتذه العلماء ذلك يعني في رايي يقول محمد الامي الذي علمه ربه كان ايه؟ قال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اقرا اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم لكن كيف علم محمدا بغير القلم يعني علم محمد بغير القلم علم الانسان ما لم يعلم اللهم علمنا ما شهدنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين اقرا ما انا بقلم فاخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهل ثم ارسلني راح سيدنا جبريل راح ضمه لصدره وضمه ضمه شديده وفخه وراح سيدنا اقرا بقى انا بقرا الضمه الثانيه الضمه الثالثه حتى خشيت على نفسي من ايه؟ العلماء لهم حمار مرات في تفسير كلمه خشيت على نفسي احنا مش هنخوض فيكم في علم الحديث قوي لكن نتوقف عند عناوين سريعه خشيت على نفسي المرض خشيت على نفسي الموت خشيت على نفسي ثقل السبعة خشيت على نفسي أن يكون هناك وراء هذا الأمر مروءة خشيت على نفسي أن لا أحفظ ما يقول خشيت على نفسي أنني لا أعمل كل دي خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودايما الخوف يشعر الإنسان بالمسؤولية يعني الولد يخاف من الامتحان ما يدروش يوم بالليل يوم يذاكر صح ولا لا؟ الراجل يخاف انه يدخل السجن ما يستفيش الثاني يخاف من الفضيحه ما يعملش غلط ولكن هناك خوف وخوف الصالح يخاف ان لا يقبل عمله يخاف ان ينقصه الله يخاف من العشر يخاف من الرياء يخاف من الشرك ده ابو الدرداء الله يرضى عليه ماشي على شاطئ نهر فسمع واحد على الشط الثاني بيعطس صدف فوق كان عاصفه فقال الحمد لله يا رب العالمين سيدنا ابو الدرداء راح متاجر مركب بدينار وراح معدي الناحيه الثانيه انت الذي عرفت فحمدت الله قال له نعم قال له ارحمك الله قال له غفر الله لي ولك الراجل عزم على ابو الدرداء اه اسكت معايا انا نام شويه عنده الجنة قيراطا بدينار والقراط في الجنة زي جبل أحد كانوا حريصين على القراريط دي مش القراريط الطين اللي انت عارفها بتاع الطين لا نهايتها لا لكن سبحان الله سمع ابن عمر سمع من واحد حديث قال انا لي ليلة بجنازة صلي عليها ويمشي في الجنازة استنى لما تدفن شوف الجنة قيراطين اقلهم كجبل احد ابن عمر كده على عائشة يا ام المؤمنين احسن ما سمعنا سمعتوا ايه؟ لا اللي قال اللي يمشي في الجنازه ويصلي عليها ويستنى من الجنه له قراطيس في الجنه اقلهم خيرا قال نعم هذا حديث صحيح يا ابن عمر قال اه كم من قراريط ضيعناها يقول لك ولا يهمك اوعى انت يعني رب الدق يا اخي تتخيل الخير من دول كده لكن النصح توحدون ما انا بقارئ فاخذني فرفل الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده هترجع لمراتك وقالك النهارده الشيخ قال ايه؟ حكايه انا كنت بناخدها زمان دي اقرا ما انا بقرا يعني خلاص هو اللي بيقول حكاية. بقى من الساعه 7 اللي 8 هو قاعدين نتكلم هو بس قال خدنا بتاع عيال الصحيح مين؟ الاسبوع اللي فات ناس كتير اتصلوا بيا احنا ما حضرناش او بنسال ال- الستات بتوعنا واللي بتقول اللي سالت ابني الشيخ قال ايه؟ اتكلم عن النية، النية يا مؤمن انا ليه اتكلمت عليها 10 دقايق وليه حديث وحشين؟ انا عايزك تبقى صاحب معايا عايزك تبقى تترتب اترتب بدري وتعالى لي عشان تبقى مصحصح فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اللي بتقول الكلام ده مين؟ عائشة مش راجل خديجة وخلاص بقى هي بتقول رضي الله عنها برضه أدب أدب فقال زملوني زملوني يعني ايه؟ غفور فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب الضعيف يعني وت- وت- وتكسر المعدوم وتقري الضيف آه. وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة أنا في البيتين فاضلين أصلا عند الحركة بتاعت السيدة خديجة دي. الزوجة الصالحة تقف جنب جوزها تقف جنب جوزها تجيب لها خبر من بره يعني هو ده اللي جيت بيه ايه اللي جاب الغرف له يا خي ارجع كنت مش عارف ايه ولا قلت لا على طول وقفت جنبه لكن لا ازاي طب ربنا ما يخليك ابدا ربنا سبحان الله العظيم يعني واحد واخدها على طول عشان ايه تحل المساله هكذا تكون الزوجه الصالحه وهذا وهكذا يكون السير في طريق الله وللحديث بقيه ان شاء الله جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم تليفون القاهرة 59 20 87 صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصرار وأن يجعله عونا لإخواننا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده ونشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ونفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة لبحث الغيب ليقول لهم الملك بإذن الله ولا ولك